بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم في موضوع بعنوان انتظر الرب كتير منكم انزعج انما لو فهمتوا ربنا مش هتنزعجوا لانه دايما طرق ربنا غير طرقنا وافكاره غير افكارنا وما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء هنعيش مع بعض النص ساعة دي في رحلة عمل الله مع شعبه في العهد القديم في سفر الخروج ونعيش برضو فكرة كانوا بيتوقعوا ايه وبيحصل ايه ويطلع الافضل ايه لانه السيناريو ده متكرر جدا في الكتاب المقدس في حياة القديسين وفي حياتنا لو فهمناه غالبا مش هننزعج تاني أبدا يقول في خروج اتنين حدث في تلك الأيام الكثيرة خروج واحد بيحكي لنا ازاي الاضطهاد اللي حصل على شعب الله وصل إلى قتل الذكور وإنه يعني إيه بقت المأساة صعبة إنه يعني في اضطهاد صريح وعلن أن ملك مصر مات وتنهد بنو إسرائيل من العبودية لما الملك مات الناس شمت نفسها وقالت إيه هتفرج إنما لم تفرج وصرخوا فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونظر الله وعلم الله حكاية نظر الله وعلم الله دي أنا بستغرب منها يعني أنت أول مرة تعرف ولا إيه يا رب ده بقالهم 300 سنة متبهدلين من بعد ما يوسف مات زمان يوسف كان عامل لهم قيمة بعد ما يوسف مات كرئيس وزراء العبرانيين ابتدى يداس عليهم وكل ما ده كان بيستعبدوهم أكتر ففرعون ده كان شديد فمات جه فرعون أصعب منه على عكس توقعات الشعب بس فرعون الجاي بتاع ايه بتاع سفر الخروج كلكم عارفين بقى هتمشي ازاي الحكايه فاهمين في الوقت اللي الناس تصورت ان مجرد موت ملك مصر نهايه لمرحله من المتاعب ربنا قال استنوا عليا شويه هيجي فرعون تاني اصعب شويه انما بقى ايه بص شوف ربنا يعمل ايه يعني الموضوع ما خلصش اذا تنهد العبرانيين ظانين انه هتفرج لكن ربنا سمع صراخهم ونظر وعلم وعلم الله يعني ايه يعني الله له علم غير علم البشر البشر كتسلسل منطقي خلاص بقى فلان مات يا رب فكها بقى مش كده تفرج بقى انما ربنا قال لا انا ليا طريقتي بقى انا افكر بطريقه تانية خروج أربعة خلاص جه فرعون جديد والحكاية ما خلصتش المشاكل هي هي وربنا دعا موسى وموسى نزل وخد هارون وراحوا الفرعون الجديد وابتدوا بقى ايه يساوموه في موضوع الخروج مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به وصنع الآيات أمام عيون الشعب فآمن الشعب ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مزلتهم خروا وسجدوا يعني موسى وهارون راحوا للشيوخ وقالوا لهم ربنا ظهر لي وقال لي انزل خلص المصريين العبرانيين وادي الأمارة وراهم بقى ايه العصاية اللي بتبقى تعبان والايد البرصة دي والعلامات بتاع التدخل الله الناس بقى فرحوا جدا وقالوا الخلاص قرب قوي وكده القصة هتخلص موسى هيدخل لفرعون هيقول له اديني اذن هيعمل له المعجزات قصاد عينه فرعون يكش يطلع الشعب وفاكرينها هتخلص ايه في جولة واحدة عادي منطقي دلوقتي موسى معاه معجزات وراجل كبير في السن وهارون برضو راجل كبارة وداخلين يتكلموا عن العبرانيين ومعاهم الأمارة أو العلامة أو المعجزة دخلوا هم دخلوا الفرعون من هنا وفرعون شاط أكتر واتغاظ أكتر وقال دول عاوزين يتدلعوا طيب نضاعف عليهم العبودية ونضاعف الصخرة ونسوق فيها أكتر فرأى مدبر بني إسرائيل أنفسهم في بلية إذ قيل لهم لا تنقصوا من لبنكم الطوب اللبن عارفين عارفينه كانوا بيعملوه العبرانيين كانت السخرة كده وبعدين ما بقوش يدوهم المواد الخام اللي يعملوا منها الطوب ويطالبوهم بنفس كمية الطوب فبقت حاجة ذل يعني بقت بهدلة بقت أصعب من الأول كتير أمر كل يوم بيومه يعني النتيجة لازم تطلع زي زمان وصادفوا موسى وهارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون فقالوا لهما ينظر الرب إليكما ويقضي لأنكما أن تنتما رائحتنا في عيني فرعون يعني الناس بعد ما إيه شكروا ربنا وقالوا هيتدخل قلبوا على موسى وهارون قالوا يا ريتكم ما دخلتوا يا ريتكم ما اتكلمتوا زودتوا علينا المشاكل صعبتوا المأمورية أكتر أهو الهم الجديد أكتر من الهم القديم ينظر الرب إليكما أن تنتم رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطي سيفا في أيديهم ليقتلوننا فرجع موسى إلى الرب موسى بقى خلاص ملوش حيلة غير يجري على ربنا يقول له أنا ذنبي إيه طيب أنا قلت لك من الأول أنا مش قد الشغلة دي وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب في ناس منكم قالوا الكلمة دي الأسبوع ده لماذا أسأت إلى هذا الشعب موسى بس طبعا موسى النبي يعني مش يعني تعملوش فيها موسى النبي يعني هو يعرف يقول الكلام ده انتوا لا انما صعب عليه من ربنا يعني يا رب بعتني عشان ازود المشاكل ما انا كنت في الصحراء كافي خيري شري وقاعد في حالي والناس في حالها قابلة الهم وخلاص رضينا بالهم ما رضيش بينا لما دخلت الفرعون باظت الحكاية أكتر والذل زاد والعبودية زادت أنت كده اللي عملته يا رب أسأت إلى هذا الشعب فأحيانا تصدر مننا كلمات غير لائقة لولا أن ربنا طيب وحنين وباله طويل ومخه كبير فبيفوت إنما مين إحنا اللي نقول له يا رب أسأت إلى هذا الشعب في الوقت اللي هو بيخلص الشعب في الوقت اللي الشعب نفسه بيتهمه إنه أساء إليه لماذا أسأت إلى هذا الشعب لماذا أرسلتني منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك ما أصل ربنا خلي بالكم لما قال لموسى انزل ما قالوش إنها كذا جولة هو قال له إيه تنزل هكون معاك وهخلصك وطلعك أنت والشعب فموسى افتكر إنه من أول جولة هي مأمورية أسبوع هناخد الناس ورانا ونطلع وخلاص برضه هنا يجي لي سؤال لو خلصت في المرحلة دي يعني موسى دخل فرعون طلع طيب فعجبه الكلام قال له طيب ايه خد يا سيدي شعبك واطلعوا هترجعوا بعد قد ايه موسى كان لازم هيدي له ميعاد طبعا يقول له طب ادينا ثلاث ايام بس نسجد ونرجع وفعلا الطلب في الاول كان كده كانت القصه مشيت زي ما احنا عارفينها خالص كانوا سحبوا نفسهم طلعوا سجدوا ورجعوا تاني كملوا العبوديه انما ربنا ما خلصهاش من اول جوله لان الحكايه مش بريك ثلاث ايام مش فسحه ثلاث ايام مش مأمورية راحة جزئية لا لا ربنا بيشتغل على كبير فما ينفعش مجرد نشم نفسنا وخلاص ربنا عارف بيعمل ايه فما خلصتش في الجولة الأولى في الوقت اللي موسى نفسه اتلخبط وقال له يا رب أنت لم تخلص الشعب أنت وعدتني أن أنا نازل كمخلص فكنت فاكر الأسبوع ده أكون عندك في الصحراء أنا والشعب اللي حاصل ده أن الشعب انضغط عليه أكتر وجت في وشنا أنه قلت لهم ربنا وعملت لهم المعجزة طب كنت بتسمع لي ليه وعملت معايا معجزة ليه إذا ما كنتش في الآخر هتخلصهم اتلخبطوا شوية ربنا طبعا كالعادة يقول له طول بالك يا موسى الحتة بقى اللي احنا عاوزين نقولها طولوا بالكم طولوا بالكم ربنا مش بتاع جولة واحد ربنا باله طويل ربنا يحب يعمل شغله بمزاج يعملش كده الطلصقة اللي انتوا عارفينها دي وبعدين قال له أنا لازم أتمجد أنا عاوز أتمجد أتمجد في فرعون أتمجد في اللي هيحصل يعني هتعمل إيه قال له بس طول بالك بص شوف هعمل إيه روح يا موسى وقول له بص بقى يا فرعون لو ما كنتش تطلق الشعب المية هتبقى دم مية النيل فما عجبش فرعون الكلام جت ضربة الدم طبعا الضربة دي دوخته وخوفته وبسرعة كشه وقال طب خلاص مسافة ما موسى رجع في كلامه انتوا عارفين بقى انا مش هقعد احكي ضربة ضربة بس انتوا عارفين نفس السيناريو المكرر الضربة تتضرب فرعون يرجع خطوتين لورا موسى راجل طيب يا رب خلاص فرعون اتبقت عدل وبقى زي الفل خلاص يا رب يوم ربنا ياخد على كلام موسى ترجع المية مفيش حاجة تتصلح يرجع فرعون تاني يعند جت ضربة الضفادع طبعا تصوروا بقى واحد عايش مع ضفادع في البيت يعني كانت صعبة قوي يعني واحد ضفادع بقى في كل حتة في المطبخ وفي الحمام وعلى السرير و... عيشة صعبة جدا فكانت مزعجة والناس اشتكت وهكذا ضربة البعوض ضربة الدبان ضربة الماشية ضربة الدمامل ضربة البرد ضربة الجراد ضربة الظلام وبعدين ضربة الأبكار كل ضربة من دول كل جولة من دول الناس بتتوقع ايه خلاص المرة دي هتخلص وهتفرج وكل مرة ربنا يقول ايه نسيبهم يعشموا شوية يكبسوا شوية وبعدين ايه نحايلهم شويتين ونعرفهم انه لسه الشغل الكبير جاي فيبقى مش من الجولة اللي انتوا عاوزينها مش بالطريقة اللي انتوا شايفين مش بالحسبة اللي انتوا حاسبينها لسه ربنا عارف بيعمل ايه فكل ضربة من دول وجولة من دول كانت الناس خلاص متوقعة فرعون هيكش يلا خد شعب ولو قريتوا سفر الخروج العشر الإصحاحات الأولانية هتلاحظوا أن كل مدى فرعون بيدي صلاحيات أكتر يعني في الأول يقول له تاخد الرجالة بس بعد شوية قال له طب خد الستات والعيال بس بلاش البهاية بعد شوية قال له ثلاث أيام بس قال له طب وابتدى الفصال بيزيد وربنا قال لا, لا أنا ما كانش خلاص على مزاجي مش هقبل ويفضل ايه يطول وكل مرة بيحصل ايه يتمجد يتمجد يعني يبان ايده يبان ذراعه انتوا اصلكم بتنسوا او احنا كلنا اخطيت يعني مش بتهمكم بتهم نفسي احنا بننسى ان الله تمجد مع كنيسته وشعبه مرات كتيرة فلما مرة ما بتمشيش على هوانا بنزعل ونقفش ونقول الله ايه الحكاية الله انت مش مش شفت قبل كده مش تمجد في ضربات كتير قبل كده طب ما لسه مش كل حاجة لازم نحسبها بدماغنا وبعدين فضل الموضوع يتصاعد لغاية ما فرعون قفش وقال بقى ايه انا ربنا بتاعكم ده بقى فموسى قال له مش هجيلك تاني قال له لو جيت لي هموتك فقفلت خالص بقى لما قفلت بقى ربنا قال له تعالى بقى نشتغل الشغل الكبير انا يهمني يا موسى مش خروجكم من مصر خلي بالكم المعنى اللي عاوز اقوله خروجكم من مصر ده او يعني خلاصكم الارضي اسهل ما يمكن ما يكلفنيش حاجة ابدا كون فرعون يمشي ولا يغرق وكون ترتاحوا ده اسهل موضوع عندي انا يا موسى بشتغل شغل تاني انا عاوز اعلم ولادك واعلم الاجيال كلها ان في مأمورية اصعب في فرعون اخر اسمه الشيطان بيني وبينه طار بايت في عبودية مرة اصعب كتير قوي من مجرد شوية الاضطهاد اللي انتوا شايفينه ده عبودية الشر والخطية اللي جواكم في مصيبة اكبر اسمها الموت الابدي انا بحلها انا بشتغل على موضوع كبير وانتوا عينيكم على موضوع صغير انتوا عاوزين الدنيا تتعدل عشان كل واحد يكسب زي زمان ويقعد رايق ويمشي في الشوارع براحته ويعمل اللي هو عاوزه وتنسوني بقى وتنسوا الصلاة وانا بعمل كل الشغل عشان كلكم تدخلوا السماء انا بشتغل في خلاص ابدي وانتوا للأسف عينيكم على خلاص ارضي خلي بالكم دي مشكلتنا احنا ما حصلناش اي حاجة ولا هيحصل اي حاجة لو عينينا على الخلاص الابدي مين يقدر ياخد ربنا من ايدينا مين يقدر ياخد الابدية من ايدينا لكن لو فلوس ما تروح تروح وتيجي ايه المشكلة ولو ممتلكات ولو عمر حتى ايه قيمته ما كله هيمشي انما احنا مش مركزين في اللي ربنا مركز فيه ربنا كان بيسوق الاحداث في اتجاه الفصح الفصح ده خلاص مش من النوع الارضي طبعا عارفين الفصح قال له بقى استنى المرة دي ليها استعداداتها بقى عشان ايه دي الصراع بين الموت والحياة هتشوف الملاك المهلك وهتشوف ايه دم الخلاص تحطوا الدم على الأبواب عشان تشوفوا الفرق بينكم وبين غيركم أرى الدم فإيه فأعبر عنكم وحصل ضربة الأبكار وبقى في صراخ شديد جدا لأنه كل البيوت فيها ميت إلا بيوت الإيه اللي عليها الدم فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين ونظر إسرائيل المصريين أمواتا آه ومش كده وبس هم طبعا إيه جالهم أوردر امشوا بقى مش كده خلاص امشوا ومشوا المرة دي بقى مش بطلبهم بالأمر يعني اللي كانوا يتمنوه جاي لهم لوحده وجاي لهم خير من المصريين قد كده بس امشوا خدوا الذهب خدوا كل حاجة بس امشوا لحسن ده انتوا بقيتوا ايه يعني صعبين قوي لأن كل الفراعنة خافوا جدا من شعب الله خافوا من موسى وناسه وصلوا لغاية البحر بقى في أزمة مش معمول حسابها أزمة البحر في الوقت بقى اللي فرعون استعاد عناده تاني ما هو فرعون ده لازم يبقى له نهاية برضه لأنه ساق فيها فرجع تاني بقى لغل أكتر من الأول لأنه ما قبلش الهزيمة هو اتهزم عشر مرات إنما الهزيمة والجولة العشرة أصعبهم فرجع بقى إيه عاوز ينتقم انتقام شديد وربنا كان مستني دي بقى عشان دي الجولة القاضية وانتوا عارفين بقى ان ربنا قال لموسى انت مالك بتصرخ لي ليه ما انا حاسبها انا حاسبها صح انتوا عارفين قال له مالك تصرخ الي كان واقف عند البحر بيصرخ المره دي بيقول له طب ليه من الاول ليه طلعتني طبعا الناس عماله تقول له يعني هو انقذنا المرات اللي فاتت عشان نموت عند البحر ما كانش عندنا مدافن يعني في مصر والكلام بقى اللي هو ايه يعني كله عدم ايمان ده اللي ساعات نسمعه ما كان من الاول طيب ما عملش كده ده احنا قلنا ان احنا مش عارف هنفوق ده احنا قلنا هتفك ده احنا قلنا هن وفضل الكلام من النوع ده على ودان موسى وموسى عمال يصرخ يا رب يا رب بيقولوا بيقولوا بيقولوا وبيقولوا ان احنا غرقنا وان احنا متنا وان احنا ضعنا وان احنا فربنا يجاوب يقول له انت بتصرخ ليه فين عصايتك فين ايمانك هو انا سبتك ولا مره حصل ليه يعني يا موسى طب اضرب البحر وضرب البحر واتشق البحر وكانت معجزة عجيبة وعدوا من البحر وخرجوا من البحر ودخلوا الفراعنة وغرقوا الفراعنة وإيه وكان خلاص أعظم من أي تصور ومن أي تخيل من أي حسابات من أي جولات سابقة اللي قالوا يا ريتها جت بعد الدمامل ولا بعد ضربة الجراد ولا ده يبقى مش فاهمين ربنا عارف بيحسب امتى يتدخل وازاي يتدخل بالطريقة اللي هو في دماغه اللي حتى موسى ما كانش عارف حتى موسى النبي ما كانش يعرف ان الموضوع في شق بحر حتى موسى ما كانش فاهم من الاول ان في عشر ضربات حتى موسى ما كانش عارف ان القصة جولات مش جولة واحدة هو ما كانش فاهم انما الميزة الوحيدة اللي في موسى اللي عاوزين نتعلمها انه كل ما يحصل حاجة يجري على ربنا يقول له يا رب الحقني يا رب بس كده ينتظر الرب موسى كان في ميزة أنه لم يتشكك تعبير القديس بولس تشدد كأنه يرى ما لا يرى كان موسى جديد يعني أنتم محبطين موسى كم مرة أحبط أحبط من شعبه وأحبط من الفراعنة كل مرة يتكبس كل مرة عشمان هياخد شعبه ويطلع يفاجأ أنه كل مرة الموقف يزداد سوءا لأن بعد كل جولة كان الشد أكتر إنما ربنا عارف بيعمل إيه فخلص الرب في ذلك اليوم ونظر المصريين أمواتا على شاطئ البحر ورأوا الفعل العظيم الذي صنعه الرب فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى للأسف قضيتنا يا جماعة لازم نعترف كلنا هي قضية إيه عدم إيمان الامتحانات اللي بنفشل فيها كل شوية دي دي على طول معناها الورقة اللي جات لنا الأسبوع ده واخدين كام واحد من عشر بلاش صفر دي عشان صليته شوية طلعنا بواحد من عشر نمرنا وحش ليه لماذا تضطرب قلوبكم ايه يعني اللي حصل مفيش حاجة حصلت هو ربنا قال انا معرفكوش ولا ايه لماذا تصرخ الي وفينا ناس زعلت مع ربنا وقالت له لماذا أسأت بقى ربنا هيسيء معلش ربنا ما بيزعلش من ولاده طيب عدوا فرجت فعلا بقى خرجوا للبرية اتحلت حل ما كانوش يحلموا بيه بدأوا رحلة جديدة جميلة حرية ما دقوهاش أبدا تفتكروا القصة خلصت ولا خلصت ولا حاجة وهو ده اللي حصل لو كان حصل اللي كان نفسكم فيه كانت هتخلص الدنيا مين قال هو نفس عدم الإيمان ونفس الامتحانات والسقوط المتكرر و... ودروس التقوية وال... اللي بيعملها ربنا ثم ارتحل موسى بالصايغ تخيلوا بقى الفرحة بتاعت مريم النبية وهي ماسكة الدف وموسى معاها والشعب مش طايق نفسه من الفرح مش مصدقين مش مصدقين ان المركبات بتاعت فرعون طالعة مكسرة من البحر كله فالمنظر بالنسبة لهم مش مصدقين هم كانوا يقدروا على المركبات والحاجات دي وتقول الفرس وراكب الفرس ترحما في البحر معيني وساتري الرب صار لي خلاصا نسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد وهيصة وفرحة وكأن يعني خلاص دخلوا السماء ما فاتش أيام ما فاتش أيام وبعدين بدأت الشكوى لأن الإيمان ضعيف فالموضوع مش مرتبط مين يقعد ومين يمشي الموضوع مش كده كل اللي ربنا بيعمله عشان الإيمان يشد حيله شوية إنما كل ما يحدث على الأرض ده سهل قوي عند ربنا المعركة ربنا الحقيقية إيماننا مشكلة ربنا معانا ضعف الإيمان اللي عندنا انتظار الرب إن احنا عمالين ننتظر السياسة وننتظر الأخبار وننتظر الإعلانات الأرضية مثل السماوية ارتحلوا من بحر صوف وخرجوا لبرية شور وصاروا ثلاث أيام ولم يجدوا ماء ثلاث أيام مش كتير ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مرة لأنه مر فتذمر الشعب على موسى يا جماعة ده انتوا شفتوا اللي محدش شاف عشر ضربات قدامكم وموسى الغلبان بيقف قدام فرعون الجبار وفرعون نفسه وجيشه كله في البحر ميتين يعني مش ما, مش ما تلحقوش تنسوا لا نسيوا وبعدين ربنا يقول طب وماله وماله نتصرف برضه صرخ إلى الرب ده بقى موسى الحلو اللي نفسنا نبقى زيه ما عندوش حيلة غير يا رب مد إيدك اتدخل أراه الرب شجرة شجرة تاني عصاية تاني صليب تاني فطرحها في الماء فصار الماء عذبا ووضع له فريدة وهناك امتحنه برضه الامتحان ده خدوا فيه ايه واحد من عشر مجاملة يعني بعدها في حتة اسمها إليم لقوا إيه عين مية عين مية و12 نخلة يعني أعداد كتيرة من الخير قال لهم انتوا بتتكلموا في الخير الأرضي والفلوس والكلام ده نغرقكم مفيش أسهل من ده مفيش أرخص من ده إذا كنتوا خايفين على أولادكم وعلى الصحة وعلى الفلوس دي أرخص حاجة دي نمشي شويتين تاني خلصنا مشكلة فرعون ومشكلة العبودية ومشكلة مارة مشكلة إليم بعد شوية عاوزين ناكل تذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر زي في ناس اليومين دول بتقول ولا يوم مش عارف ايه ده كلام ده ليه هو ربنا مش عارف بيعمل ايه فهم قالوا نفس الكلام كل دي لغة عدم إيمان آه إذ كنا جالسين عند قدور اللحم ناكل خبزا للشبع يقوم ربنا يقول لهم طب حاضر عارفين بعدها حصل ايه نزل لهم من وبعدين عشان ما يزهقوش اصل المن ده رقاق بالعسل فقال ايه طب ولحمه كمان وبعدين بقوا ياكلوا اللحمه بفتره فايه الشهوه دي اذتهم يعني بعد شوية موضوع المية والصخرة في حتة تاني عطشوا طب دي حصلت قبل كده يعني يوم ما بتعطشوا في حل دايما لا تذمروا برضه يا جماعة ما الحل سهل الحل سهل اللي هو ايه موسى يصلي وانتوا تصلوا خلاص كل حاجة هتبقى تمام لا يعني نبقى مجربين الحل بدل المرة عشر مرات ونرجع ايه نقف كأن ما عندناش حل لا مؤاخذة ما بتفهموش ولا ايه مش اتحلت كام مرة قبل كده بتفكرني في مرقس سبعة لما المسيح مسك التلاميذ وشد عليهم قال لهم يوم الخمس خبزات كم قفة شلتم قالوا له 12 قال لهم يوم السبع خبزات كم سلة شلتم قالوا له سبعة قال لهم انتم مش بتفهموا التعبير ده موجود في مرقس ألا تفهمون هو انتم مش بتفهموا ساعات احس ربنا عاوز يقول لنا كده يا جماعة مش كل مشكلة تصلوا بتتحل هو انا لما بعملش اللي على مزاجكم مرة يبقى باظت الحكاية هو انتم مش بتفهموا ألا تنظرون ألا تسمعون يقعد يقول لهم كده آه وطبعا طلعت المياه من الصخرة يعني ايه حلول أعجب ما تكون ما هي الصخرة صماء صخرة صماء يعني حاجة مش ممكن يطلع منها حاجة حية إنما ربنا لو أراد تطلع من الصخرة الصماء ماء حي فتطلع من أعقد المشاكل أحلى الحلول وتطلع من أصعب الشخصيات أفضل البركات هي شغلانة إن كان طلع مية من صخرة ما فيش مشاكل يا ريتهم سكتوا على كده مشينا شويتين وكل ده ربنا بيعمل ايه ما هو السؤال يتقل هنا طب مش كانوا وصلوا كنعان وخلاص مش هما طالعين يروحوا كنعان ده كان عندي مسافة شهر شهرين مشي لا ما هو مش بعدم الإيمان ده مش هيوصلوا الأخطر في مأموريتنا اليومين دول يا جماعة اكتشفنا ان إيماننا ضعيف لا الخوف كل الخوف كل الدنيا تتصلح على هوانا هنا وما نوصلش السما في الآخر احنا نسينا اللي احنا عايشين عشانه ولا ايه افرض اتعدلت احلى ما يمكن وبعدين مش ده اللي حصل مع العبرانيين كل شوية ربنا يعدلها ويتدخل ويعمل معجزات لكن في الآخر ما وصلوش بسبب عدم إيمانهم بسبب تذمرهم بسبب إساءتهم لموقف الله عاوزين ربنا يشتغل لهم على مزاجهم كل ما يشد شدة يقفشوا مع ربنا ويزعلوا معاه ويلوموا ربنا ويستغلطوا ربنا ويعتبروا ربنا مش عارف بيعمل ايه وينسوا كل اللي عمله قبل كده طبعا ده كله عدم ايمان يجي موقف عماليق ده بقى اللي ما كانش في الحسبان ما صدقنا خلصنا من الفراعنه طلع لنا اصعب من الفراعنه عمالقه عماليق دول كانوا شعب صعب قوي الحل ايه هو نفسه يطلع موسى فوق الجبل يصلي الراجل تعب جابوا له اتنين يرفعوا ايديه عشان يصلوا معاه ملهاش حل تاني وبعدين لانه مش بيفهموا لا مؤاخذه مش بيفهموا بقى ربنا يعمل لهم وسيله ايضاح كرتونيه كده زي الافلام الكرتون يعني اول ما ايديه تعمل كده الحرب تخسر اول ما ايديه تعمل كده يكسبوا ايديه تعمل كده وطبعا ده عمال على يعني على طول على طول لعلهم ايه لا مؤاخذه يعني يعني كل ما نعمل ايدينا كده كل حاجة تمشي تمام كل ما نعمل كده كل ما تقلب علينا وفي الآخر الحكاية مضمونة عمليق اتهزم طبعا كده كده هيتهزم مش دي المشكلة بس يا ترى اتعلمتوا نعمل كده ولا بنعمل كده فعمال ربنا يعلم في دروس يقول لهم موسى الراجل قصادكم اهو ما وراهوش غير كده ما بيحلش بمفتاح سحر سحري ما, ما يملكش حاجة في الدنيا معهوش يعني جيوش أجنبية ولا فلوس أجنبية ولا الراجل ما حلتوش غير إيديه اللي بيرفعها وراسه اللي في الأرض لكن كل مرة بتتحل نهاية الكلام عشان نلحق نصلي هو أنتوا في أنهي مرحلة من الكلام ده هل تنتظر نهاية الفرعون أول الكلام تنهد الشعب لما سمعوا أن فرعون مات وهم ما كانوش عارفين ان لسه مش دي هل انت عينك مجرد انه الحدث ده يتغير هو ده اقصى طموحاتك انت مش فاهم ربنا ولا ايه ربنا بيفكر في ابعد من كده كتير خلاصك وخلاص كثيرين ابديتك وابديه ناس كتيره معركه ربنا مع جهنم مش مع السياسه معركة ربنا مع الشيطان اللي مالك ناس كتير قوي فخلينا فاهمين هو بيشتغل ازاي فاحنا عمالين نفرك عشان ايه شوية سياسة مالنا بيها احنا نصلي وربنا يعدلها لكن المهم ان احنا نكبر نطلع خطوة لقدام نتعلم الدرس شوية هل تنتظر نهاية للجوع والعطش يعني جعان هتقفش مع ربنا وتقول له انا زعلان منك مش همشي معاك عطشان خلاص هتخرب الدنيا وتقول ما اعرفش ربنا فين ربنا ما هما كل مرة كانوا يقولوا فين ربنا ده انتوا بالذات شفتوه بعينيكم عمود نار وعمود سحاب وشفتوا العز كله تقولوا فين ربنا احنا كمان شفنا ربنا كتير ما يصحش كل شوية نقول فين ربنا ما بيشتغلش ليه ما بيتدخلش ليه لسه بفكر ان احنا عاملين زي ايه ما الواحد للأسف سمع له كلمتين في السياسة تعبوا عاملين نفسنا احنا التشريعية وربنا التنفيذية يعني ايه احنا نقول له بص احنا حسبناها انت نفذ فربنا يجي وقت يعمل ثورة يقول لا مش هنفذ انا اللي اشرع يعني ايه احنا نفكر وكأن ربنا بيعرفش يفكر ونقول له بص احنا حسبناها كويس عارفين احنا بنقول لك ايه هو مش ممكن تتصلح الا لما فلان مش عارف ايه وربنا يقول ياه صحيح كأنه هو مش بيفهم فلما يعمل غير اللي احنا قلناه نقول له احنا مش قلنا لك ولا ايه احنا مشغلين ربنا عندنا تنفيذية واخذين بالكم انت نفذ احنا اللي نقول احنا اللي نفكر احنا يا جماعة عاوزين نتضع ونقول له يا رب انا مش بعرف انا مش بفهم عالم الله انت اللي عالم انت اللي بتفهم انت فاهم كويس اللي بيحصل انت عارف امبارح وعارف بكرة وعارف النهاردة وعارف الخبايا انا اللي هقول لك تعمل ايه انا اللي هختار يا رب انت اللي فاهم كويس شغلك فاللي بتجيبه خير طبعا واللي بتعمله هو الصح خلونا ناخد موقف مختلف شوية نتضع شوية ونقول له يا رب صرت ايه كبهيم عندك ولكني دائما معك جرني بقى زي ما تجرني عاوز تدخلني شوية في أزمة عطش وجوع وماله بدل آخرتها مية من صخرة أو من من سما حلو كله حلو عاوز تفسحني في سينا شوية نتفسح وماله المهم إيماني يكبر المهم ثقتي فيك تزيد المهم أفهم الدرس لأن مخي بطيء مخي بطيء يا رب مش عارف أنتظرك مش عارف أستناك مش عارف أتشدد زي موسى الشديد ده إزاي ما تهزش ازاي في كل مرة من دول ما كانش بيتهز كل مرة ولا يفارق معاه يجري على ربنا عادي خالص وكل مرة يحبط في توقعاته ده مش مرة ده كل مرة كل ضربة كان يحبط وما فيش أي مشكلة يرجع يستنى عادي خالص الخطوة اللي بعدها هل أنت مستني فترة الغربة تخلص الناس دول كانوا مستنين يوصلوا كنعان للأسف لما وصلوا كنعان عملوا إيه زاغوا تعرفين كده الشعب اليهودي لما وصل كنعان وقسم الأرض في كنعان بدأت فترة الفساد أكتر من البرية من بعد يشوع تقروا سفر القضاة اتخضوا عبدوا أوسان هو احنا عاوزين الدنيا تريح معانا وكل حاجة تفك عشان نعبد أوسان ولا ايه عشان نريح نسيب الصلاة ونسيب الصوم ونسيب الجهاد احنا غربتنا على الارض يعني عينينا في السماء احنا مش عاوزين نرتاح في الدنيا تفرقش معانا الراحة في الدنيا هل انت مستني ربنا ولا مستني حاجة من ربنا ده السؤال المهم لو انت مستني ربنا ربنا موجود لو مستني ربنا ربنا قريب لو مستني ربنا ربنا بيشتغل كل يوم وعارف بيشتغل ازاي انما لو مستني حاجه معينه لا ما نوعدكش لان اللي انت بتستناه ممكن ما يكونش لصالحك ممكن ما يكونش ميعاده ممكن ما يكونش لخلاصك ممكن ما يكونش لخلاصك اللي هو يفرق عند ربنا فخلينا ننتظر الرب ما ننتظرش امور ارضيه لالهنا كل مجد وكرامه الابد